طبيب عيان بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم أعزائي المشاهدين في آيات الرحمة الحقيقة النهاردة هنتكلم على ارتفاع ضغط العين هنتكلم على المية الزرقاء هنتكلم على الجلوكوما هنتكلم على أعراضها آه، طريقة علاجها كيفية اكتشافها وإزاي الوقاية منها الحقيقة احنا بنسعد جدا ان احنا بنوصل لحضراتكم الرسالة بتاعتنا هدفنا من الرسالة التوعية وحصل موقف ظريف جدا هحكي لكم عليه احد الزملاء الاطباء زميلي كلمني في التليفون وقال لي الرسالة بتاعتكم في عيادة الرحمة وصلت لان انا جات لي هو بي- بيكشف في مستشفى حكومي آه، العلاج بالمجاني آه، جات له سيدة مسنة جدا وعينيها حمراء وقالت له انا جيت اكشف عندكم في المستشفى اقرب مستشفى لان الدكتور في عيادة الرحمة قال لي ان لما عينيك تحمر توجهي لاقرب طبيب عيون فالحقيقه انا كنت سعيد جدا جدا بالموقف ده وكنت فرحان قوي اللي احنا الرساله بتاعتنا بتوصل للبيوت وبيحصل توعيه وبيحصل ان الناس بتعرف يعني ايه عين حمراء يعني ايه اكشف فمتشكرين جدا جدا على التوعيه بتاعتكم والاهتمام والاستماع طيب هنتكلم النهارده على الميه الزرقاء على ارتفاع ضغط العين وهنستنى تليفوناتكم سواء بالموضوع ده او بالمواضيع الاخرى الحقيقه بتبقى الوقت ضيق جدا بنبقى مش عايزين ننهي الحلقه من كتر الاسئله لكن احنا في انتظار تليفوناتكم طيب بالنسبة لارتفاع ضغط العين أو المياه الزرقاء الزرقاء أو جلوكوما دي ليها أنواع كتيرة جدا ولازم نبقى عارفين أنواعها وأعراضها مشكلة ارتفاع ضغط العين اللي بيخوف الناس كلها اللي بيسموه حرامي العين إن هو أعراضه في بعض الأنواع من الجلوكوما بيبقى أعراضها تكاد تكون بسيطة جدا وممكن تبقى من غير أعراض الله طب ازاي انا حاجه من غير اعراض وما بش... ومن غير اعراض وما بشتكيش ويحصل لي ارتفاع في ضغط العين هقول لكم كل ده ازاي وازاي ن- نقي نقي العين منها وازاي ما نهملش فيها طبعا ال- ارتفاع ضغط العين ده آه، ضغط العين عباره عن سائل بيفرز فيه حجم معين لمساحه معينه طيب انا هتكلم على الميه الزرقاء او ارتفاع الضغط اللي هو المنتشر هك- في الاخر هتكلم على جزء بسيط اللي هو الميه الزرقاء الحقيقيه في الاطفال لان دي هنتكلم فيها في كلمتين صغيرين جدا لكن هتكلم على الحاجه الشائعه اللي هي ارتفاع ضغط العين اللي هي بيحصل في الكبار طيب آه، بيبدا آه، في نوعين منها في نوعين ه- الاول قبل ما انسى اقول لكم آه، السائل ده بيتفرز في الخزانه الاماميه والخزانه الخلفيه وبيحافظ على ضغط العين طيب ايه اللي بيخلي ضغط العين يرتفع ايه اللي بيخلي العيان يجي له ميه زرقاء ايه اللي بيخلي العيان يجي له جلوكوما حاجه من الاثنين يا اما السائل ده كميه الافرازات بتاعته من الجسم الهذيبي زايده قوي يبقى كده الصر- ال- ال- الحنفيه مفتوحه اكتر من الصرف فضغط العين بيرتفع يا اما التصفيف هو ال- ال- الكميه بتاعته معقوله لكن الصرف بتاعه عن طريق جزء معين في زاويه العين بتبقى التصريف بتاعه قليل قوي فبيرتفع ضغط العين ايا كان احنا مش هنخوض في الماده العلميه احنا عايزين نفهم حضراتكم يعني ايه بس ببساطه كده يعني ايه ضغط عين طيب هيسالني دلوقتي وانت قاعد طب ايه اللي خلى السائل ده ارتفع ورفع ضغط العين او ايه خلى ال- ال- ال- ال- التصرف بتاعه قليل فرفع ضغط العين وازاي انا أ- اتحكم في الحكايه دي الحقيقه الحاجات دي في بعض انواع منها ما بنقدرش نتحكم فيها وبيخش فيها عوامل كتيره جدا هقول لكم عليها وفي بعض انواع بنتحكم فيها طيب نبدا بقى نشوف اعراض ارتفاع ضغط العين في نوعين من من الميه الزرقاء في نوع open angle يعني زاويه مفتوحه وفي نوع اسمه close angle يعني زاويه مقفوله انت ك... انت كمريض مالكش دعوه بالانواع خلينا احنا في اعراض الميه الزرقاء اول حاجه المريض بيحس بصداع كلكم قاعدين دلوقتي منزعجين جدا طب ازاي يا دكتور هشام ده صداع ده كلنا مصدعين يبقى كلنا عندنا ارتفاع ضغط العين لا مش كل صداع يا جماعه وبنبهكم وبطمن حضراتكم بيبقى ارتفاع في ضغط العين طيب الصداع بيجي شكله ايه الصداع بيجي بتاع الضغط بتاع الضغط ملوش حاجه criteria معينه او ملوش منظر معين طيب معنى كده ان احنا بنقول لاي حد عنده صداع ما بنخوفوش وبنقول له لازم تطمن على ضغط العين كويس كده لان ت- احنا في معظم كل يوم كل يوم في عياداتنا 70 80% من الأم- من من المرضى بيشتكوا من صداع بس اهم حاجه لما يجي لي مرض مريض الصداع بطمنه اول حاجه ان ضغط عينك كويس عشان يبقى انا كده استثنيت الجزء الخطر في العين او استثنيت الجزء اللي ممكن يعمل مشاكل يبقى اي حد عنده صداع لازم يقيس له ضغط العين نمره اثنين إيه إيه هنبص طبعا على العصب البصري وعلى الكلام ده هقول لكم على- بعدين عليه طيب يبقى اول حاجه بيجي لها صداع بيجي لها صداع الصداع هنشوفه هنتوجه لاقرب طبيب عيون نقول له يا دكتور انا عندي صداع وخايف لا يكون ضغط العين عالي في بقى لمسه صغيره جدا كنت عايز اقولها لكم وده بيحصل عند ناس كتير جدا إيه، بيفتكروا ان الصداع اللي بيصاب في العين ده ارتفاع في ضغط العين احنا بنقول له لا بطمنك مش اي صداع يصاب في العين يبقى عندك ميه زرقاء مش اي صداع يصب في العين يبقى عندك ارتفاع في ضغط العين مش اي صداع يبقى معايا زرق لا بس احنا هنطمن زي ما قلنا مره قبل كده طب نشوف اتصال وهنكمل مع بعضينا الاستاذ علي اتفضل
السلام عليكم سلام ورحمه الله وبركاته السلام عليكم سلام ورحمه الله وبركاته
انا يا دكتور في مشكلة صغيرة في عيني بس شكلها يعني مشكلة وراثية وراثيه يعني اه كان عندي عملت اشعة دراسات كهربائية وعملت اشعة صبغة على عيني ما طلعتش حاجة بس قالوا لي انت عندك آه، عندك كسل يعني الدكاترة اللي شخصوني قبل كده قالوا انت عندك آه، كسل في عصب العين كسل في عصب العين ولا كسل في العين كلها
اه تمام
لا هم قالوا لي كسل في العصب بتاع العين تمام فبيجيني بيجيني صداع على طول يعني م- من 10 ايام ل 15 يوم كل 10 ايام بالظبط لازم يجيني صداع جامد تمام اما نصفي او اما كلي وبينزل في عيني الموجوعه واوقات في عيني اللي مش موجوعه برضه ايوه يا فندم طيب استاذ علي قيس ضغط العين حضرتك
لا لا لا ما قستوش طيب هستاذنك بس صدت نظاره نعم يا فندم طيب ما بنعرفش نقرا بيها خالص اللي هي العين اللي هي العين اللي ي- الموجوعه طيب يا فندم عملت رسم العصب البصري
نعم.
عملت رسم العصب البصري لا لا لا ما عملتوش طيب لا حضرتك لا ما عملتش ما عملتش طيب ده ده في عين واحده ولا في اتنين في عين واحده طيب يا فندم في عين واحده حاضر اتفضل استاذ علي ايه في الحقيقه اسمعني يا فندم آه، آه، استاذ علي هيك- بيتكلم كلام قريب بقى من موضوعنا ان هو آه، جاله آه، بيقول له في كسل في العصب العين آه، الحقيقه احنا لازم نعمل رسم العصب البصري نشوف الكسل ده يا ترى هو كسل وظيفي ولا كسل مرضي لان في كسل بنسميه كسل وظيفي كسل وظيفي ده بيبقى كسل عن طريق المخ وليس عن طريق العين العين دي اهملت عن طريق المخ من زمان وده بيحصل مع ناس كتير جدا وهقول لكم عليه بعد كده ان بيحصل كسل وظيفي كلمه وظيفي يعني ليس مرضي يعني العين دي كسلانه نتيجه انها فيها ضعف والعين عشان ترى بتبعت اشاره للمخ فالمخ بيبعت لها الاشاره بيرد الاشاره ويخليها ترى طب لو هي ما بعتتش وكتانه المخ بينساها عشان كده بنسميه كسل وظيفي وليس مرضي اما الكسل بتاع الاستاذ علي لو مرضي هنعمل رسم العصب البصري هنقيس ضغط العين هو ما قاسوش عشان نشوف صداع اخباره ايه وهنعمل مجال ابصار نشوف الدنيا عامله ازاي وبناء عليه هنحدد هل ده اذا كان كسل ده وظيفي ولا كسل مرضي لو كان كسل مرضي هندور على السبب هل هو نتيجة لارتفاع ضغط العين أو الحاجة في العصب البصري ولا نتيجة لتلف في العصب البصري بسيط نتيجة حاجة من زمان قوي هنقدر نقيم يا أستاذ علي الموضوع طيب إيه، يعني أسئلة بقت بدأت تبقى قريبة شوية لو أنت خدت بالكم من الموضوع اللي بتكلم فيه فنرجع تاني للصداع اللي متعلق بضغط العين طيب إيه، حصل صداع يصب في العين بيجي المريض منزعج جدا يا دكتور عينيا هتخرج مني و- وانا عندي ضغط في العين وعندي ميه زرقاء لا بنطمنه ونقول له لا خلي بالك ان ده اول حاجه من اسمه ضغط العين طبعا ط- طرق تقياس خ- ضغط العين دي بتاعه الطبيب مش بتاعه المريض في جهاز واثنين وثلاثه وطريقه واثنين وثلاثه وحتى في طريقه رسمي احنا بنعملها كاطباء عيون بتبقى- بس بتبقى عايزه خبره شويه بن- بنعملها ديجيتالي ب- ب- بايدينا و- ولما بنشك بنقيس الضغط المهم يعني الدكتور بيطمن على ضغط العين طيب ليه طلع ضغط العين كويس مفيش ميه زرقاء بنقول لك لا الصداع ده س- ونبص بقى على قاع عين ونشوف اسباب اخرى للصداع يبقى احنا او او اهم حاجه عندنا بنستثني ضغط العين او بنستثني الميه الزرقاء طيب يبقى اول سبب او اي عرض من اعراض الميه الزرقاء ايه الصداع طيب انا ما عنديش صداع ورحت للدكتور وقال لي ده انت عندك ارتفاع في ضغط العين الله هو الدكتور ده بينجم انا رايح اعمل نظاره قال لي انت عندك ارتفاع في ضغط العين وضغط العين عالي عرف منين مع اني ما اشتكيتش ما في احيانا يا جماعه ودي مهمه جدا ودي اخطر حاجه في المياه الزرقاء اخطر حاجه في ارتفاع ضغط العين ان هو بدون اعراض يبقى انا رايح اعمل نظاره رايح اعمل حساسيه عندي حساسيه رايح انا عينيا حمراء الدكتور قال لي وكركب لي الدنيا وقال لي انت عندك ارتفاع في الضغط وخد واعمل لي واعمل لي واعمل لي يجي المريض منزعج جدا لا ما تنزعجش الدكتور بيتكلم صح اوعى تفتكر ان الدكتور بيهول لك اوعى تفتكر الدكتور الدكتور خايف عليك انت فعلا بالصدفه لما رحت كشفت اي طب اي مريض بيجي لنا يا جماعه يكشف الرمد عامل زي الكهرباء بنمسك سلك اثنين ثلاثه لغايه ما نوصل لغايه البط الرئيسي المريض بيجي لي يعمل كشف نظاره بشوف له قاع العين بشوف له ضغط العين بشوف له كل حاجه لا بالمصادفه هنا يبقى عنده ارتفاع في ضغط العين فانت رحت كشفت هو بالمصادفه الدكتور كتر خيره لقى ان في ضغط في العين لما بص في قاع العين قاع العين بيبين العصب البصري لقى ان العين فيها ضغط فك- فشك فقاس الضغط لقى ارتفاع في ضغط العين مع اني ما اشتكيتش يبدا المريض في الحاله دي يهمل كلام الدكتور ويبدا المريض في الحاله دي يقول لك لا ده الدكتور بيعمل عليا شغل الدكتور ملوش مصلحه في الكلام ده الدكتور خايف عليك خايف على العصب البصري خايف خايف على عينيك فبدا يديك علاج وده صح فجينا المريض نقول له لا كلام الدكتور ده صح عينيك مرتفعه الضغط مرتفع وباين فقع العين ونبدا نعالجه كارتفاع في ضغط العين يبقى كده اتفقنا ان احنا مش هنخاف وما ندعيش من كلام الطبيب طيب المريض يسمع كلمه ميه زرقاء او ارتفاع الضغط ينزعج جدا ده انا سمعت ان فلان جاله ميه زرقاء وعينيه فقدت انا بتكلم النهارده عشان كده بتكلم عشان العين ما تفقدش من ارتفاع ضغط العين بتكلم عشان العين ما تفقدش من الميه الزرقاء مش عايز اوصل لفقد العين عشان كده مش بخوفكم انا بقول في موضوع خطير جدا وموضوع سهل قوي وعلاجه بسيط طب حاجه علاجها بسيط اقدر اعالجها ولا استنى لغايه لما تتفحم طيب يبقى عرفنا الصداع طب يا واحد احيانا يحس بزغلله هل اي زغلله تبقى متعلقه بارتفاع ضغط العين لا طبعا ما هنقول لا الزغلله ليها اسباب كتيره جدا جدا وكلنا عينينا بتزغلل وكل مرضانا عينيها بتزغلل بس لما تيجي تقول للدكتور عينيها بتزغلل ويشوف النظر الايه كويس يبقى يستثني ان الزغلله مش سببها النضاره سببها حاجه ثانيه غير النضاره ويبدا يقيس ضغط العين ويحصل ارتفاع في ضغط العين طيب يبقى كده زغلله نبدا نشوف تاني واحد يقول لك انا يا دكتور بحس ان في halos of light يعني بحس ان اللمضه طالع منها شعاع الله طب ما كلنا بنشتكي الشكوى دي وخاصه بالليل يبقى مش كل الشكوى ايه ارتفاع ضغط العين لا شوف خلي بالكوا انا انا بقول عرض وبنفي الوحش عشان ما تتخضوش لان كلك وانت قاعد دلوقتي قدام كلنا واحنا قاعدين دلوقتي يا دكتور ما انا بحصل لي كده الحق ده انا عندي ارتفاع في الضغط لا احنا بنحذر ما بنخوفش انا بقول الكلام ده ليه عشان كلنا بنشتكي بنشتكي من halos of light في حوالين اللمبه شعاع طالع وخاصه بالليل يبقى احنا كده هنستثني الحته دي هتتوجه للدكتور العين وقول له انا بحس ان في شعاع طالع من اللمبه وانا سمعت الدكتور شيرين بيقول احتمال يكون ضغط العين بتاعي مرتفع مش عيب ابدا ابدا تقول الكلام ده وزي ما قلنا مره الطبيب بيفرح بالعيان الفاهم بيفرح بالعيان الفاهم الاعراض وبنقيس ضغط العين وغالبا ان شاء الله بيبقى كويس يبقى اذا لما يحصل شعاع من حوالين النور وخاصه بالليل مش في كل الاحيان لازم نقيس ضغط العين طيب يبقى احنا كده اطمنا وبقت حاجه طبيعيه طب نشوف الاتصال ده ونرجع تاني ايوه
السلام عليكم سلام ورحمه الله وبركاته ازي حضرتك يا دكتور اهلا وسهلا انا الحاجه محمده ان شاء الله عبد عبد اللطيف من اسماعيليه اهلا وسهلا انا عينيا يا دكتور من فتره كده لابسه نضاره اه فالايام دي بقى حاسه في كده خيوط في العين كده مع في الجنب كده الاقي النور بيطفي ويولع تمام فمش عارفه يعني الدكتور قال لي كشفت عند الدكتور امبارح قال لي عندك ميه ميه بيضاء على عينيكي تمام يعني الاثنين فانا صراحه خايفه الناس كتير قوي قالوا لي ممكن الميه البيضاء ترجع تاني
طيب.
فانا عايز حضرتك يعني تفيدني في الموضوع ده طيب اكمل نضاره حضرتك ولا اعمل عمليه ولا اعمل ايه حضرتك طيب اتفضلي يا محمد حاضر اتفضلي اسمعي ماشي آه، طبعا آه، السيدة الفاضلة تلبس نظارة واضح عندها قصر النظر واشتكت من شكوى معينة راحت كشفت عند أقرب طبيب عيون قال لها أنت عندك مية بيضاء في عينيك بص يا ستة محمدة هي المية البيضاء علاجها الوحيد جراحي ملهاش علاج طبي ملهاش علاج بالنضارة وكتير جدا بنسمع الكلام ده نقول للمريض انت عندك علاية بيضة فبص لي كده يقول لي يعني ما ينفعش اعمل نضاره لا ما ينفعش لان المية البيضاء دي عبارة عن عتامة في العدسة الداخلية بتاعة العين نسبة المية البيضاء بتتراوح بين عتامة صغيرة لعتامة مركزية لعتامة كبيرة طيب هنشوف حضرتك بالنضارة ونشوف الفحص اخباره ايه الاول هنفحص قاع العين لان الحكايات اللي بتنور وتطفي دي عايز تطمن على اطراف الشبكيه هنلاقي الشبكيه ان شاء الله سليمه يبقى احنا كشفنا على قاع العين طمنا على الشبكيه نمره اثنين هنشوف نسبه الميه البيضاء قد ايه كان زمان كلمه الميه البيضاء يا محمده بتخض دلوقتي بنعملها بالموجات فوق صوتيه بجراحه بسيطه جدا والمريض بيخرج بعد 10 دقائق من المستشفى بيمارس حياته الطبيعيه فما تتزعجيش وما وبنزل عدسه طبعا داخل العين وما تتخضيش من كلمه عمليه بس تايم العمليه بيحدده الدكتور وبتحدديه حضرتك مع الدكتور لا يا دكتور النظر ده كويس طب نستنى شويه بس مش عايزك تستني كتير قوي لو في ميه بيضاء لازم نشيلها عشان تتمتعي برؤيه جيده هقول لك في اخر الحلقه ايه خطوره ان احنا نستنى على الميه البيضاء طيب إيه، إيه، حابب اتكلم برضه في حته الميه البيضاء اللي بتؤدي الى ميه زرقاء يعني امتى يبقى عندي ميه بيضاء والحق اعملها جري عشان ضغط العين ما يرتفعش هنتكلم في الموضوع ده في الاخر طيب إيه، إيه، يبقى الصداع الزغلله إيه، الشعاع حوالين اللمضه دي اعراض ال primary angle glaucoma او الميه الزرقاء اللي بتاع ضغط العين اللي هو عادي اللي هو زاويه مفتوحه طيب نبدا بقى الدكتور يقول لي انت عندك ارتفاع في ضغط العين وعايز علاج طبعا اول حاجه بعملها في- في حكايه الميه الزرقاء او ارتفاع ضغط العين لما الاقي ضغط العين مرتفع بنطلب من المريض كشف حساب ايه كشف الحساب ده كشف حساب القديم مش النهارده يعني انا بقول لك وريني كشف حسابك قبل كده كشف الحساب ده بنسميه احنا مجال الابصار مجال الابصار ده بيرسم لي حاله العصب البصري اللي هو انا مش عارف المريض ده اول مره اشوفه واول مره اعرف ان عنده ارتفاع في ضغط العين هل الضغط ده من البارح من اول ما هوش اعراض اتفقنا من سنه من اثنين من ثلاثه فالاول بقيس له النظر بطمن على النظر ده هو مش مؤثر على النظر والاهم من النظر بقول له انا عايز كشف حساب ايه يا دكتور كشف حساب ده يعني ايه يعني عايز حضرتك تعمل لي مجال ابصار للعينين مجال الابصار ده فحص بسيط جدا بيتعمل على جهاز مش مؤذي ولا حاجه ولا ولا ولا مكلف حاجه للمريض بيتعمل في كل المستشفيات ونعمل مجال ابصار مجال الابصار ده بيرسم لي حاله العصب البصري اللي انا اكتشفت النهارده ان هو عنده ارتفاع في ضغط العين اللي انا اكتشفت النهارده اللي هو عنده ميه زرقاء الله يبقى بص كده الاقي العصب البصري كويس يبقى يا استاذ ما تخافش دي حاجه عارضه ومجال الابصار بتاعك زي الفل بس لازم ننزل الضغط طب يا دكتور ازاي؟ يعني زعل جدا المريض وبيخاف ما تخافش من الميه الزرقاء ما تخافش من ارتفاع ضغط العين ده احمد ربنا ان احنا اكتشفناه ما تنزعجش ده انت تقول الحمد لله اللي احنا اكتشفناه لان ده احنا بنسميه حرام العين بيسلقني كل يوم انا مش حاسس فما تنزعجش وما تخافش لان علاجه سهل وعلاجه بسيط قوي فما تخافش طيب نبدا نعمل مجال ابصار ونشوف حاله العصب البصري لو لقينا العصب البصري متاثر شويه طبعا دي نسب في مجال الابصار بنعرف نقراها نقول لك طب والله ده وضع عند حضرتك ان ان ان الضغط ده كان الميه الزرقاء دي او ارتفاع ضغط العين كان من زمان قوي وحصل آه، تاثير بسيط على العصب البصري يبدا المريض يتخض زياده تتخض ليه يا سيدي العصب البصري ده عباره عن كابل فيه 15000 سي مثلا او بالعدد يعني تقريبا كام ألف فتلة ثلاث أربعة فتل أتلفوا أو أتلفوا من ارتفاع ضغط العين اللي فات خلاص الثلاثة دول ماليش دعوة بيهم أنا هحافظ على ال 95% بالباقي حلو قوي لما يكون معايا أنا 100 جنيه ضاع منهم ثلاثة فاضل لي 97% طب ده حلو جدا وكويس إن أنا خدت بالي من ضاع ثلاثة عشان أحافظ على 97 طيب نقول له لا ما تنزعجش هنبدأ ناخد علاج طيب كل ده ما تخافوش ما تخافوش قوي قوي هقول لكم في الآخر ما تخافوش ليه طيب بدأنا ناخد علاج لضغط العين وأهم حاجة في ضغط العين وده اللي بيخلي المريض يفقد تماما إن هو ما بيتابعش مع الطبيب طيب نشوف بقى الاتصال ونكمل تاني أستاذة شيماء
السلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا دكتور اتفضلي.
انا والدتي كانت آم، حصلت مشاكل وكده نعم يا المهم فندم.
انها بقت بتعيط كتير مين يا فندم
والدتي والدتي تمام مالها حصل لها مشاكل وكده فالمهم يعني كانت بتعيط كتير مده طويله لدرجه ان عينيها بقت آم، تعبانه ومجهده وما بقتش تشوف كويس كويس ماشي انا عايزه اعرف اساعدها ازاي ولا أنا اجيب لها علاج ايه اصل احنا رحنا لدكاتره وقالوا لنا ان مفيش يعني بي مهما ادوها ادويه ما يعني عينها ما بتتحسنش طب إيه التشخيص يا أستاذة شيماء شخصوها بإيه يعني
لا هما كلهم بيقولوا ما نعرفش فيه ايه
لا، بس مش يعني هي هنسمعها معروف منها.
يعني احنا عارفين كلنا انها من كتر ما بتعيط
تمام يعني الحاج كشفت عن طبيب عيون إيه، شاف قاع العين شاف المية البيضاء شاف ضغط العين شاف كل حاجة اه وقال لا لك ما عندهاش اه اه حاجة العين سليمه العين سليمه هو بس بيقولوا لها مره يقولوا لها النضاره مش مظبوطه يعني هي نضارها ضعيف مره يقولوا لها لا انت عايزه محتاجه تغيري النضاره مره يدوها مرهم مره يدوها قطره يعني ما ادوهاش علاج آه، يعني ثابت
طيب خلصت حضرتك طيب نعم.
كده خلاص حضرتك خلصت كلامك اه اه طب اقفلي واسمعيني طيب طبعا يا جماعة ما فيش حاجة اسمها تضارب الأقوال احنا مش في النيابة هنا في الطب مش حاجة اسمها تضارب أقوال عيانة بتعيط كتير عندها توتر عصبي عينيها نظر بدأ النظر يقل بتقول لك أنا كشفت وقالوا لي مرة عايزة نضارة ومرة قطرة ومرهم ومرة ما عندكيش حاجة الكلام ده احنا بنعتبره في الطب ما ينفعش تتوجه لأقرب طبيب عيون يا أستاذة شيماء يشوف لها العدسة بتاعة العين هل في مية بيضاء ولا لأ يشوف لها قاع العين اخباره ايه يشوف لها العصب البصري اخباره ايه زي ما قلت لكم احنا ماشيين زي الكهرباء زي السلك ماشيين مع النوع في الافلتين يشوف لها الشبكيه اخبارها ايه يشوف لها النظر اخباره ايه لازم يعرف سبب الدكتور لعدم الرؤيه لازم نعرف سبب ان عينيها مزغلله ليه ونشوف لها النظر وفيها تيست عندنا او اختبارات عندنا بنعملها بنعرف اذا كان المريض ده مش شايف نتيجه لحاجه مرضيه ولا مش شايف نتيجه لتوتر عصبي وده بيحصل معانا كلنا يجي المريض يقول لك مش شايف نفحصه 100% نقول له انت سليم كلمه سليم دي بقى ما تت- ما بتقلنيش انا لان انا قدام ربنا كلمه عشان اقول له انت سليم يبقى انا كده مطمن 100% اللي هو سليم احيانا التوتر العصبي والعياط والزغلله والادويه بتعمل عدم رؤيه بتعمل زغلله وخاصه ال- ال- الادويه بتاعت الاعصاب بس مش معنى كده ان انا ما اطمنش فلازم تطمن يا استاذ شفاء على كل حاجه ومفيش حاجه اسمها ما عندكيش حاجه تمام الاستاذ عمرو اتفضل يا فندم السلام عليكم اهلا وسهلا
معاك عمر محمد احمد مطروح فيه منين يا فندم؟
من مرسى مطروح اهلا وسهلا حضرتك كان عندي جلوكوم عندي ما يطرقة في عيني اكتشفتها حوالي من خمس ست سنين كده تمام انت عندك كام سنه يا عمرو؟
انا عندي حوالي 29 سنة طيب يا حبيبي وبعدين؟
حضرتك ال- الجلوكوما ديت جاتني نك- انا عندي حساسية مزمنة في عيني الحساسية المزمنة دي عملت لي آه، كنت باخد لها علاج آه، كورتيزون وكده مم.
ما طول استمرار الكورتيزون كده جاب لي ميه زرقاء تمام فبعد كده قعدت عملت ثلاث عمليات عند في في مستشفى مستشفى القاهره عند الدكتور عادل عبد الشفيق ايوه المهم استاذ في جامعه عين شمس هو دكتور يعني نعم؟
استاذ في جامعه عين شمس عمل لي تمام، ثلاث تمام، عملت عمليات ثلاث عمليات ايوه يا فندم ماشي المهم بعد كده بعد كده جيت مرسى مطروح هنا و- وقعدت مرسى على علاج الكرافاتان وكس- وكسوفت و... وارتجان والعلاج اللي زي اللي هو علاج ضغط العين ده تمام.
المهم انا ما كنتش بستمر عليه ولا حاجه ودلوقتي لا- لسه ضغط العين معمول لسه ضغط العين بيعلى بيوطى في عين الشمال دلوقتي جت عليها سحابه بيضه كده
جت حبه بيضه في الرؤيه ولا في القراريه يا استاذ عمرو؟
جت سحابه بيضه عليها في الرؤيه كده في الرؤيه؟
وضغط العين مرتفع تمام.
وضغط العين مرتفع جامد خالص اه تمام آه، جيت آه، الدكتور آه، رحت كشفت من قيمه ثلاث ايام بالظبط مم.
الدكتور قال لي تقريبا العصب العصب بتاع العين يعني انتهى خالص يعني العين الشمال انتهى آه.
خالص فطبعا آه، آه، في دكتور قبليه قال لي دي عاوز عمليه ليزر آه، عشان احسن السحابه اللي على عيني دي مم.
فمش عارف واحد قال-
آه، استاذ عمرو هو الاتصال اتقطع بس والله انت ربنا بعتك ليا من السما عشان الشكوى دي نخوف الناس منها قوي هو عمرو من مرسى مطروح بيقول يا جماعه الكلام ده قلناه قبل كده مره خلي بالكم انا كان عندي حساسيه في عينيا وقعدت اخد ادويه كورتيزون للحساسيه وكررها الله اعلم من نفسه ولا بامر الطبيب بس اعتقد من نفسه ان مفيش طبيب بيكرر في الكورتيزون لغايه لما عرف لي عمليه لي ارتفاع في ضغط العين وعملت ثلاث عمليات في عينيا نتيجه الميه الزرقاء يبقى انا بعالج الحساسيه بعالج شويه حمار بعالج شويه التهابات بعالج شويه رمله في عينيا دخلت في موال العين قربت تضعف جدا جدا جدا عشان كده بنقول لكم يا جماعه ممنوع تكرار قطرات الكورتيزون لوحد- لوح- لوحدكم الا باشراف الطبيب ما تخافش ان الطبيب يكتب لك كورتيزون لان احنا بنقول الكلام ده بيجي المرضى يقول لي فيها كورتيزون ما انت قلت يا دكتور شرم ما تاخدوش كورتيزون لا الكورتيزون ده بيتاخد بجرعه معينه لمده معينه هو كررها لمده طويله جدا وفي بعض الناس genetically عندهم ميل للكلام ده ان ضغط العين يرتفع ما علينا يا عمرو حصل ثلاث عمليات في العين وحصل دلوقتي سحابه فاحنا دلوقتي يا عمرو هنقيس ضغط العين وهنشوف المفروض انا لما بعمل عمليات الميه الزرقاء المفروض ان الضغط بنعمل له تصريفه بحيث ان الضغط بيوطى يعني فكره العمليه ان انا ب- بعمل عمليه الميه الزرقاء للمريض ان هو ما بيستجيبش للعلاج الطبي هقول لكم دلوقتي علاج الميه الزرقاء ايه طب انت ما استجبتش العلاج الطبي وعملت ثلاث عمليات النهارده بدا الضغط يرتفع لازم نشوف اخبار العمليات دي ايه هل محتاجين عمليه اخرى تصريف الضغط العالي ده طيب في سحابه بيضاء بتقول لي عليها هل السحابه دي موجوده في مجال الرؤيه ما هي لو موجوده في مجال الرؤيه يبقى ممكن يكون العصب البصري اتاثر شويه وبدا يحصل شويه عتامه بسيطه في العصب البصري او في مجال الرؤيه ودي بتبان في في- في- في- في مجال الابصار وبتبان على الطبيعه كويس هنشوفها ولا موجودة على القرنية هنشوفها يا عمرو هنشوف ازاي الضغط بيعلى وي- ويوطى المفروض الضغط بتاع العين غير ضغط الدم ضغط الدم يا جماعة ممكن يرتفع بزعل او توتر عصبي ويرجع يقل تاني يرتفع لو المريض ما خدش علاج ويرجع يقل تاني لكن ضغط العين لما لما بيرتفع لازم نشوفه اخباره ايه وهنعالجك يا عمرو كويس ونشوف هنحتاج عملية تانية ولا لا الاستاذ سيد اتفضل السلام عليكم دكتور اهلا وسهلا
السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالنسبه لدكتور لو سمحت انا عندي آه، ضمور شبكي تلوني طيب التهاب آه، شوكي طيب.
تلويني نعم اه انا انا كنت عايز اسال سؤالي بس منقسم لشقين، الشق الاول بالنسبه للبيونيك اي اللي هي انا سمعت عنها يعني بتستخدم لل- للحالات اللي زي حالتنا. فسمعت ان هي بتتعمل وكده في في في- في دوله عربيه يعني.
اللي فكنت هي عاوز حاجة؟
اسال حضرتك ال- ال- ال bionic eye ديت آه.
يعني مجال الرؤيه بعد كده بيبقى فعلا ب- بنشوف مثلا الحاجه ب- ب- بالوانها بشكلها ولا بيبقى شكل الرؤيه فيها ايه؟
آه.
ده رقم واحد، رقم اثنين بالنسبه للخلايا الجذعيه كنت سمعت ان في حد هنا في مصر على الانترنت يعني كان- يعني موجود ان هو بيدي حقن الخلايا الجذعيه ب 2000 جنيه الحقن او حاجه كده فكنت عاوز اعرف برضو من حضرتك هل الموضوع دوت فعلا يفيد في ال- في الحاله بتاعتنا و- ولا لا حاضر يا استاذ سيد وربنا يجزيك عنا خير شكرا جزيلا السلام عليكم آه، هو الاستاذ سيد بيشتكي من عشا ليلي او بنشن- بنسميه التهاب تلويني في الشبكيه او بنسميه retinitis pigmentosa الحقيقه يا أستاذ سيد العشا الليلي بيأثر على العصب البصري فلازم نعمل مجال ابصار وبيأثر على الرؤيه بالليل إيه، انت بتسالني على ال bionic eye او بتتكلم على الخلايا الجذعيه والله الحاجات دي دلوقتي مش قادر لغايه اللحظه اللي بكلمك فيها دي طبيا نجزم ان الكلام ده موجود يعني الخلايا الجذعيه لغايه دلوقتي under trial او تحت اختبار ولو حصل فيها جديد انتوا اول ناس هتعرفوا وانتوا اول ناس هتجروا واحنا اول ناس هنكلمكم تليفون ونقول لكم يا جماعه حصل طفره في مجال الشبكيه وزرعنا خلايا جذعيه وخلايا ضوئيه في الشبكيه لكن كل الحاجات دي دلوقتي تحت تاثير تجارب ما نقدرش نجزم بيها دلوقتي اما الحقن اللي حضرتك بتاخد بت- بتقولها دي دي دي لها علاقه بتورم مركز الابصار مالهاش علاقه بالالتهاب التلويني في الشبكيه لان الالتهاب التلويني في الشبكيه ماسكه الخلايا بتاعت ال rods cones بتاعت الشبكيه لا لا, لا عايز- عايز استبدلها بخلايا جذعيه وده under trial تحت اختبار الاستاذ اما حكايه الحقن دي مفيش حقن لغايه دلوقتي لالتهاب الشبكه التلويني تمام كده طيب إيه، نرجع نشوف نقول ان احنا ايه إيه موضوع المتابعه طب نشوف الاتصال ده ونكمل كلامنا استاذ ابو احمد اتفضل السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته بقول لحضرتك آه، سؤال يعني آه، هل الحزن بيؤثر على العين كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف آه، وابيضت عيناه من الحزن فهل الحزن بيأثر على العين جزاك الله خير شكرا اه حاضر يا استاذ ابو احمد طيب حاج اتفضل واسمعني إيه هو الاستاذ ابو احمد بيقول هل الحزن او الزعل بيأثر على العين الحقيقه إيه، الحزن او الزعل بيأثر على معظم أ- انسجه واعضاء الجسم طب خلينا احنا في العين الاول الزعل بيعمل ايه في العين اول حاجه الزعل ممكن يؤدي الى مرضى السكر يرفع نسبه السكر في الدم يقول لك انا جالي حادثه عصبيه او زعل جالي سكر او فقدت حد من اعز الناس ليا فجالي سكر وده وارد طبعا فيحصل سكر ياثر على العين فيما بعد ممكن الزعل والتوتر بيعمل ياثر على الحاله النفسيه فيبدا الانسان يزغلل ممكن الزعل او التوتر ياثر على المناعه بتاعت الجسم ما هو انا لو زعلان مش هاكل مقاومتي هتقل في بعض الناس تجي لها قرحه فيروسيه متكرره نتيجه لضعف المناعه يبقى انا زعلت توترت التوتر ده بيخلي فيروس او او القرحه الفيروسيه تهاجم القرنيه فيحصل لي recurrent attack of dendritic ulcer او يحصل لي آه، قرحه فيروسيه مرتجعه فتبدا القرنيه تبيض ويحصل لها عتامه كل ده من الحزن والزعل ممكن الزعل ياثر على الزغلله ممكن الزعل ياثر على الاوعيه والشرايين بتاعه الشبكيه يحصل يحصل لي زغلله كل ده من التوتر العصبي يا ابو احمد ممكن الزعل زي ما قلت لكم لما بيزيد- بيزيد ال- القرحه الفيروسيه من الزعل ممكن الزعل آه، يغير الشكل ال index بتاعي او يغير ال metabolism بتاعي فابدا ازغلل ك- كويس يبقى دي كلها اعراض جات لي مرضيه نتيجتها الزعل سواء ارتفاع في ضغط العين جالي ميه زرقاء احيانا بيحصل مع عند الناس اللي عندهم قابليه بس مش اي واحد بيزعل بيجيله ارتفاع في ضغط العين لكن عند بعض ناس عند بعض الناس تزعل ما يجيلهاش سكر عند بعض الناس يجيلها سكر عند بعض الناس تزعل ما يجيلهاش قرحه فيروسيه عند بعض الناس المقاومه قليله فيجيلها آه، المقاومه تبقى قليله من الزعل فيحصل القرحه فيروسيه مرتجعه وده صح نشوف الاتصال ده الاستاذ عمرو اتفضل معاك عمرو اللي لسه كان مكلمك دلوقتي اه يا اتفضل دكتور آه، دلوقتي آه، السحابه اللي حضرتك بقولك عليها دي في دكتور قال لي قال لي دي اختراعات تعبانه جدا فعشان كده آه، آه، هي اللي عامله العتمه اللي على العين دي قال لي 90% من من النظر متوقف على القرنيه تمام ماشي آه، في- في واحد تاني الدكتور بس الكلام ده من فتره صراحه في- آه، ال- السحابه البيضاء دي عشان تمشي والرؤيه ترجع تاني عاوزه ليزر عاوزه لي- عمليه ليزر ماشي على عشان السحابه دي تمشي تقريبا هيفتحوا فتحه في السحابه يعني عشان السحابه البيضاء دي تمشي اه واحد تاني من قيمه ثلاث ايام اربع ايام بالظبط يعني من قيمه خمس ايام بالظبط كنت عند دكتور الدكتور ده قال لي آه، العصب الب- هو تقريبا كشف عليا في مستشفى عسكري عندنا في مصر مطروح ك- قال لي قال لي النظر آه، قال لي العصب يعني تقريبا منتهي يعني الدكتور كشف صراحه كشف عليا كويس فقال لي العصب منتهي قلت له يعني ما اجريش ما اطلعش انا كنت ناوي اسافر القاهره عشان اروح اعمل عمليه الليزر عشان آه، السحابه تمشي السحابه اللي على العين البيضاء دي اللي على النني تمشي فلحد دلوقتي انا مش عارف يعني دلوقتي انزل ولا ما انزلش اسافر ولا ما اسافرش اروح اشوف اروح انزل القاهره ادور برضه عليها العين الثانيه فيها جلوكوما برضه بس العين الثانيه الرؤيه بتاعتها يعني الحمد لله كويسه هي اللي انا ماشي بيها دلوقتي يعني آه. طب ضغط الثانيه ضغط هي اللي العين انا بتاع ماشي العين بيها الشمال اخباره ايه يا عمرو؟
بتاع العين الشمال آه، هو الع- بتاع العين الشمال هي اللي تعبان جدا هي اللي هي لا اللي ضغط تعبانه العين جدا اليمين ده اسف ضغط العين اليمين كويس دلوقتي؟
آه، كويس لان ماشي على ال- ماشي على العلاج ماشي بالعلاج ماشي على الاثنين بالعلاج ماشي على ترفتان وكسوفت وال- والادويه وبت- ما دي عملتش فيه عمليات ولا بتاعته.
حاجه؟
ايه ما عملتش فيه عمليات ولا حاجه؟
اليمين اه والله استعملت من 2005 انا تقريبا فاكر ان اليمين هي اللي عملت فيها العمليات اللي هي دلوقتي النظر بتاعها كويس يعني اه يعني يعني بتغير صراحه يعني بقالي بتاع 8 سنين دلوقتي ولا حاجه فانا مش فاكر اليمين ولا الشمال بامانه يعني يعني الدكتور بقى مستغرب بيقول لي انت ما عملتش شمال شمال دي عمليات قلت له لا ما عملتش فيها عمليات خالص اه
فانا مش عارف دلوقتي يعني طيب انزل عم- فيها بص انا القاهره هستاذنك في حاجه يا عمرو هنشوف بس العين الشمال دي هل السحابه دي عقارانيه يا عمرو ولا السحابه دي في مجال الرؤيه وهنعمل مجال ابصار انا
واخد بالك يا عمرو
تبع مرسى مطروح اللي هو من مرسى مطروح دوت قال لي قال لي قرنيه تعبانه جدا ماشي اللي هو من مر- اللي هو في مرسى مطروح عندنا ماشي تمام.
الدكتور بتاع المستشفى العسكري قال لي قال لي العصب تعبان ج- العصب منتهي او قال لي ما فيش رؤيه خالص قعد يبص لي- قال لي بص في رؤيه ما فيش رؤيه ما طبعا ما بشوفش منها خالص الشمال خالص اه فهو ما بقاش ما ما بشوفش منها خالص قال لي ده العصب بتاعك آه، اللي هو في الشمال ديت منتهي خالص اه مع اني انا بشوف آه، عباره عن زي نور زي نور يعني لما بقفل العين اليمين عشان ابص اشوف الشمال لو لو بصيت ناحيه ال- آه، من ناحيه الشمال كده بشوف النور يعني وفي زي نور يعني بشوفه يعني كده لو طيب حاطط بص عيني يا على عمرو انا لمبه ولا فهمتك حاجه انا فهمتك خلاص طب اقفل واسمعني يا عمرو إيه، بص يا عمرو باشا هي واضح ان عين الشمال العصب اتلف بنسبه 95% دي سحابه عقاريه مش السحابه العقاريه دي اللي محتاجه ليزر او محتاجه تنقيع عقاريه هي اللي عامله ضعف ابصار اللي ضعف الابصار عندك ان العصب اتلف بنسبه 95% فالرؤيه فيها المحلط خالص وبتشوف انت بسيط قوي شعاع لما تيجي تحرك عينيك فدي إيه، انا انصحك ان احنا ما حدش يتدخل في العين دي انصحك ان احنا ننظم لو عايزين نتدخل في العين الشمال دي هنتدخل ليه اللي احنا هنثبت النظر على كده يعني هو ضعيف جدا هنشوف ضغط العين اخباره ايه لو هينزل بع- بعلاج اللي انت تاخده تراباتير والحاجات دي اهلا وسهلا لو هينزل بعمليه هنعملها بس خلي بالك العمليه بتاعت الشمال دي هتبقى ليه تنزيل ضغط العين وهتبقى عمليه مثبته مش محسنه يعني انت بتشوف بيها النور انا هستنى على النور ده فاهمني لكن ما اعتقدش ان السحابه محتاجه ليزر ما حكيتش القرنيه هنعملها حاجه لان ورا القرنيه عصب اتلف يا عمرو فمش هنقدر نعمل حاجه في الحكايه دي بس لازم ضغط العين ده ينتظم في الشمال علشان نحافظ على الجزء البسيط ولو الشعاع الفاضل ده يا عمرو تمام تمام فما تلعبش في القر- في القرنيه خالص بس لا شو قيس لي ضغط العين في في مرسى مطروح وشوفه لو منتظم هنبقى مكملين على كده لو مش منتظم هننزله بعمليه عشان نحافظ على الشعاع ده عمليه ضغط عين زي اللي عملتها في العين الثانيه مش عمليه في القرنيه القرنيه ما حدش يقدر يلمسها لان احنا لو شلت العتامه دي سواء بالليزر او بترقيع قرنيه وراها عصب اتلف يبقى انا ما عملتش حاجه يبقى انا شلت ستاره سودا وراها باب انا ما- ما ما دخلتش النور لسه تمام الاستاذه الهام اتفضلي السلام عليكم اهلا وسهلا استاذ مطوع بكده آه، لو سمحت يا دكتور انا كنت عايزه اسال حضرتك آه، انا عندي 26 سنه ايوه فضل.
آه، ورحت للدكتور ب- بسبب كان في زي طرف آه، زي رفع في عيني ف- كان في ايه يا فبالمره فندم مش سامع راح اكتشف- حضرتك كان في ايه؟
نعم كان في ايه يا فندم بتقولي؟
انا رحت للدكتور فقال لي ان ضغط العين عندك عالي وعندك آه، اشتباه ميه زرقاء تمام ماشي فعمل لي آه، فعملت آه، مجال ابصار وعملت آه، آه، مسح مقطعي العصب البصري كويس فقال لي آه، ان عندك آه، نسبه جلوكوما بسيطه بس في الاول تمام آه، ف- واداني ال- اللي هي القطرات اللي هي brimonidine brimonidine و...
آه.
و... آه، واثبت تمام وتيمولول تمام.
هو هو بيتجرب معايا ثلاث قطرات دي في الاول ضغط عيني في الاول خالص كان 21 اه بعد كده نزل بقى آه، 16 مم.
16 14 فبيقول لي انا لازم انزلها لغايه 10 اه آه، فدلوقتي بالنسبه لحضرتك انا عايزه اعرف هي كميه ال- التلف اللي حصلت في العصب البصري قد ايه يعني كمية ايه يا فندم؟
ال- التلف او الانسجه اللي اللي حصل لها تلف في العصب البصري قد ايه
طب ده هيبان من مجال الابصار اللي حضرتك عملتيه اه طب انت ما سالتيش الدكتور اللي بص على مجال الابصار السؤال ده؟
لا آه، ما سالوش هو قال لي هو في البدايه يعني احنا لسه في البدايه اه ما في البدايه واضح ان هو ما عملش تلف ارهام في العصب البصري انا معايا تقرير حضرتك يعني لو تمام ممكن حضرتك هتاخدي بس التقرير ده نعم.
وتوج- هتاخدي التقرير بتاع العصب البصري او بتاع مجال الابصار اه ما انا وريته له رحت بيه للدكتور وريته له بس انا قالك عايزه إيه؟
اسال حضرتك عايزه اطمن يعني نعم عايزه اطمن من حضرتك آه، يعني نسبه ال- التلف اللي حصلت في العصب البصري قد ايه لا هو تلف بسيط لان انت عندك 26 سنه فواضح ان الضغط العين ده لسه مرتفع بقاله بسيط يا الهام طب يا دكتور هو د... انا آه، الدكتور بيقول لي انا كنت شاكك ان عندك انيميا فحللت انيميا لقيت ما عنديش انيميا فقال لي انا شاكك ان ان ضغط الدم بتاعك بينزل اه فقست ضغط الدم لقيته مرة 70 آه، 100 على 70 ومرة 80 ومرة 80 100 على 80 طب ده مش موضوعنا يعني ضغط الدم ما بيأثرش على ضغط العين لا يا فندم في معظم الحالات ما بيأثرش
ماشي طب ويا دكتور هي القطرات دي آه، و- وانا نظري على فكره ستة على ستة يعني تمام واضح 6 على 6 يبقى الم- المجال الابصار مش متأثر نعم تمام واضح نظر 6 على 6 يبقى مجال الابصار مش متأثر اه تمام طيب وبالنسبه يا دكتور القطرات دي فيها يعني فيها آه، خطر على الرضاعه عشان في نفس الوقت برضع اه لا مفيش خطر وهي القطرات دي يعني هتستمر على طول ولا فيها خطر عليا او حاجه ولا حاضر يا استاذ الهام ماشي شكرا اتفضلي آه، برضو آه، آه، اسئلتها موضوعيه جدا آه، اكتشف صدفه ان عن- إن ضغطها العين عالي وخدت علاج وبدا الضغط ينزل الحقيقه لازم اقول لحضراتكم برضو ان ال normal بتاع ضغط العين 8 9 10 ملم mercury لغايه 19 20 21 بنسميه high normal يبقى زي ما كلنا عارفين ان ضغط الدم 120 80 واعيين بالتمام لازم نعي ان ضغط العين من 9 10 لغايه 18 19 21 ده بنسميه عالي فوق الطبيعي بعد 21 بنعمل له احترام يبقى كلنا نحفظ الرقم ده ضغط العين يا جماعه من 9 لغايه 20 خلينا كده او من 10 لغايه 20 عشان ما ننساش بعد 20 بنبدا نشك ان ضغط العين عالي طيب نشوف الاتصال ده الاستاذ احمد اتفضل
السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا دكتور اهلا وسهلا معلش يا دكتور آه، نقطة حاجة تتكلم عليها ربنا يبارك فيك بالنسبة نعم.
لضغط العين نعم هل في معايا يا دكتور؟
تم سامعك بالنسبه لضغط العين ايه آه، حضرتك آه، في بعض المرضى ساعات الضغط بيبقى عندهم آه، ساعات متفاوت او آه، في اوقات ما بيقدروش يسيطروا عليه يعني ممكن يعلى معاهم فجأة ب 180 على 120 110 هل في آلية في اللحظة ديت ان هو نقدر نفصل الضغط عن العين ان هو ما يأثرش عليها ولا لازم ان هو يسيطر عليها لا ما أو تخافش يأثر عليها في هذه اللحظة حاضر شكرا جزيلا صح هو هو في في طبعا فالف او في نسبه وتناسب آه، بين او في علاقه شبه منفصله بين ضغط الدم وبين ضغط العين لازم نبقى عارفين الكلام ده مش كل مريض عنده ضغط دم سواء عالي او واطي بيحصل له ارتفاع في ضغط العين لان زي ما اتفقنا ارتفاع ضغط العين ده mechanism منفصل بالعين هو بس العامل المشترك بينهم التوتر العصبي احيانا يرفع ده ويرفع ده عند بعض الناس بس التوتر العصبي بيرفع ضغط الدم اكتر من ضغط العين لان مثلا 80 90% من ضغط الدم بيرتفع بالتوتر العصبي في ناس عندهم ضغط عصبي وفي 10 20% من ضغط العين اللي بيرتفع بيزيد بالتوتر عند بعض الناس اللي عندها ميول لضغط العين مرتفع يعني لو انا ضغط العين بتاعي واطي واتنرفزت مش هيعلى عكس ضغط الدم لكن لو انا ضغط العين بتاعي عالي او عنده ميول لل- لل- للارتفاع واتنرفزت ممكن يعلى ماشي اما الضغط الواطي ملوش علاقه بالموضوع يبقى اذا مش كل واحد يتنرفز يقول اي اي عينيا ده انا جاي لي ميه زرقا لا لما تتنرفز وربنا ما يجيب التوتر العصبي بيرتفع ضغط الدم لكن ملوش علاقه بضغط العين الا عند الناس اللي عندها عشان كده مريض الجلوكوما لما بيجي بيتابع معانا ونقول له يا فلان يا استاذ فلان النهارده ضغط عينك مش مريحني انت اتنرفزت الكلمه دي ما اقولهاش لواحد طبيعي اقولها لواحد عنده ميول لارتفاع ضغط العين لو عند واحد بيتعالج من ميه زرقاء لكن لو واحد طبيعي مش هقول له كده طب نشوف الاتصال ده الاستاذه غاده اتفضلي
السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو سمحت يا دكتور انا اختي عندها 16 سنه ايوه آه، بس هي لابسه نضاره بقالها اربع سنين تمام بس كل مره بنحس ان عينيها يعني بتبوظ اكتر يعني بتبقى دبلانه كده وكسلانه تمام و... ماشي اه ورحنا للدكتور قبل كده قال ان هي طالما لسه ما جالهاش الدوره الشهريه يبقى كده عينيها ان شاء الله هتتحسن
يعني فمش عارفه هي علاقه الدوره الشهريه بال... بالنظر ممكن ولا يبقى ايه يعني يعني هتتحسن نعم هي بتلبس نظاره يا استاذه غاده ايه هي بتلبس نظاره اه بتلبس نضاره طب كويس ايه علاقه الدوره الشهر- الشهريه بالنظاره مش عارفه هو الدكتور قال طالما هي لسه ما جاتش يبقى ممكن عينيها تتحسن تتحسن يعني لو كان عندها قصر نظر يختفي نعم تتحسن يعني لو كان عندها قصر نظر يختفي بعد الدوره اه هو بيقول كده لا يا فندم الكلام ده غير صحيح بس كل مره نظرها بيضعف عن الاول ما ده وارد لان العين بتنمو مع الجسم يا استاذه غاده وسن النمو ده العين بتنمو مع الجسم فهو ده وارد النظر يضعف شويه ده, ده شيء طبيعي ايوه فمش عارفه طب احنا نكشف عليها تاني ولا نعمل ايه لا يا فندم هتكشفي طبعا وهتتابعي كل ست شهور مقاس النظاره ايوه ونشوف اخباره ايه هل بيحصل له تغيير ولا ما هو ده طبيعي ان هو يحصل له تغيير ايوه ماشي، شكرا اتفضل في بعض اقوال المريض بيفهمها جايز غلط طبعا الطبيب مش هيقولها مش مدافعه للطبيب لان ده الف به لكن المريض احيانا بيفهمها غلط ويبدا يتكلم عليها كده لكن ده غير صحيح فعلا المريض بيبقى معذور لو هو فاهم غلط طيب بنك- نشوف الاتصال ده طيب السيدة أم عبد الله اتفضلي ايوه آه، دكتور انا كنت عملت آه، عمليه تثبيت الم- تصحيح الابصار آه، من سبع شهور او ثمان شهور كده فبعد ما عملتها ب 20 يوم او شهر بدا يظهر لي شعاع نور بدأت إيه يا فندم بدا يظهر لي شعاع بشوف شعاع نور تمام.
بيحصل لي لمده نص ساعه ويختفي تمام
آه، فالشعاع دوت يعني ما ظهرليش غير بعد العمليه بس تمام كنت عملت آه، كشفت على عيني من من آه، من اسبوعين ثلاثه وعملت آه، ك- كشف على عقاع العين حلو قوي ولقيت كل حاجه تمام فمش عارفه دوت لايه بس انا لما عملت العمليه كان كان ال- القرنيه كانت ضعيفه شويه والدكتور لبسني آه، لينس عدسات لمده آه، اسبوع تمام.
بعد العمليه وبعد كده خلعتها
طيب خلصتي اه وبجد يعني كمان يا دكتور كمان اوقات بشوف خطوط كده على جنب عينيا يعني بشوف حاجات بتتحرك كده برضو بس بسيط بتحصل لي تمام طيب اقفلي يا ام عبد الله وانا هكلم حضرتك إيه برضو إيه سؤال حلو قوي السيده ام عبد الله 27 سنه إيه اسف يا رب عملت ليزر من سبع شهور او ليزك لتصحيح الابصار ودلوقتي بتشتكي من شويه halos of light كده او شويه شعاع نور وده وارد عند بعض الناس خلي بالكم يا جماعه ان الليزر لما بن- بنعمله بيصلح انكسار العين بيفضل جزء في الشبكية متعلق بالجزء القديم اللي كان عندي قصر نظر يعني دايما قصر نظر بيحصل تغيرات طبيعية في الشبكية بس مش طبيعية طبيعية عند الناس عندهم قصر نظر فيبدأ المريض يحس بذبابة طايرة يبدأ يحس بشعاع نور يطفي ون- ينور ويطفي وده موجود طالما فحصنا قاع العين يا ام عبد الله يبقى كده قاع العين سليم الحمد لله ما تلاقيش خالص خالص خالص هنعاود فحص قاع العين كل شهرين نطمن بس على اطراف الشبكيه دي حاجه الحاجه الثانيه القرنيه عندك كانت ضعيفه اللي لبسني عدسه لاصقه وده يا جماعه زي ما قلنا مره قبل كده ودي مدارس احيانا بنلبس للمريض عدسه لاصقه إيه، عدسه لاصقه دي عباره عن عدسه طبيه بنحطها بعد عمليات الليزك عشان نحمي القرنيه لمده يوم اثنين ثلاثه او لمده اسبوع وبنشيلها بعد كده وده شيء طبيعي ما تخ- ما تخافيش خالص بس هنعاود إيه، فحص قاع العين كل شهرين يا ام عبد الله ما تخافيش خالص الدنيا هاديه الحمد لله السيده ام فوزي اتفضلي السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو سمحت يا دكتور انا آه، باخد علاج لل- للروماتيزم وللخشونه هو علاج الروماتيزم ايه يا فندم؟
ف- فقريت في الن- في النشره كده بتاعه العلاج اللي بتعمل اتساع حدقه العين
بتعمل ايه يا فندم؟
اه آه، ففعلا بحس بحرقان في عينيا وكأن حاجة بتشد جفن عيني ايوه
اه وبعدين رحت كشفت عند الدكتور آه، ف قال لي ما تخافيش من الحالة دي وعملي نضارة للقراية وكده فعملت نضارة للقراية اه ولكن برضك بحس بحرقان في عينيا وباستمرار ببقى عايزة أغمض عينيا
اه أحس بتقل في عينيا كده كأن حاجة بتشد جفن عيني وأبص في المراية ألاقي عينيا دي آه، فعلا متسعة جدا حدقة العين يعني كده يا فندم مش متسعة سامع لا
فده مخوفني
انا مش طيب، سامع يعني اخر جمله دي حضرتك بص حضرتك مقصورة ولا عليك إيه؟
مالها متسعه اه اه
ألو ايوه مش عايز سامعك يا فندم اه ف...
آه.
فيعني عايزه حضرتك تطمني بس على ال... ال...
طيب حتى اتفضلي يا اتساع فندم.
حركه العين دي هي فيها حاضر.
خطوره ولا ايه يعني؟
طيب ام فوز طبعا بتشتكي من ان هي بتاخد ادويه الروماتيزم والخشونه وبتاخد علاج آه، فايز بعض الاطباء قالوا لها العلاج بيعمل اتساع في حدقه العين الحقيقه آه، آه، ادويه الروماتيزم والخشونه بتعمل عكس الكلام ده بتعمل احيانا آه، بنطلب من العيان بتاع الروماتويد او بتاع الروماتيزم او بتاع الخشونه في بعض ادويه نفحص قاع العين عشان نطمن على العصب البصري ومركز الابصار لان احيانا بتاثر الادويه دي على مركز الابصار لكن ملهاش علاقه باتساع حدقه العين حضرتك لما تبص في المرايه ممكن انت مش واخده بالك ان الحدقه متسعه او او مش متسعه لان انت عايزه بتبقى خبره شويه إيه، واحنا مش عايزين تبقى الحدقه متسعه لان احيانا اتساع الحدقه بترفع ضغط العين فروح للدكتور اقرب دكتور عيون وقولي له شوف لي الحدقه بتاعتي اخبارها ايه لان انا ما اعتقدش ان هي متسعه من ادويه الروماتيزم يا فندم. إيه، ابو محمد اتفضل السلام عليكم ورحمة اتفضل يا فندم ساعه طول كده السلام عليكم أهلا بارك وسهلا.
الله فيك يا دكتور آه، لو سمحت انا دايما بشعر كده بحرقان في عينيا وبحس اللي فيها زي الرمله كده تمام فرحت كده دكتور في دكتور قال لي حساسيه وفي دكتور تاني قال لي جفاف عيون جفاف اه آه، فدكتور انا مش عارف هي جفاف ولا ولا حساسيه طيب هتكشف يا ابو محمد عن اقرب دكتور وهو هيقول لك يعني مفيش حاجه اسمها جفاف او حساسيه لا لا يقول لك الاثنين موجودين في جفاف وفي حساسيه وكل حاجه ليها علاج مختلف عن تاني امم معايا نعم معاك ايوه يعني الفصل ب- ب- ب- بين كلام حضرتك ده طبيب العيون اللي جنبك اول بعد رحت الدكتور قال لي حساسيه ولا جفاف عايز اعرف ايه عندي الاثنين ولا عندي ده ولا ده وكل حاجه ليها تيست وليها اختبار عندنا هنعرف
ودايما بب- دايما بتتابع دايما يطلب بيبقى في حمار ثانيه كده ما هو الحمار ده اسبابه كتيره عايزين نشوف هل نتيجه الجفاف لا بر- انا بركب بركب موتوسيكل كتير وبتعرض للشعاع والرمل والغباره وكده وال...
تمام تمام طب ما تلبس نظاره شمس ولا لا وانت راكب الموتوسيكل او نظاره واقيه ولا لا في في دكتور كتب لي على قطره اسمها Trillerg دي قال امشي عليها باستمرار كويس
لا، مفيش مشاكل منها القطره دي خالص لا مفيش مشاكل لا
استعملها باستمرار مش اي مشاكل اه مفيهاش كورتيزون لا
طب جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك يا رب ربنا يخليك إيه، المريض ده بيبقى محتار في تشخيصين يا جماعه إيه، بيقولهم للطبيب على فكره ما تتكسفش يا دكتور انا رحت كشفت واحد قال لي عندي حساسيه واحد عندي جفاف ايه رايك انت؟ بالبلدي كده الدكتور بيقول له سواء عندك حساسيه علاجها كذا كذا سواء عندك كفاف عندك علاجه كذا سواء الاثنين علاجه كذا كذا دي امر بسيط ما تحتاروش في التشخيص لان الطبيب دايما رايه في التشخيص حد واحد او اثنين بس بيبقى بيتكلم في ايه طيب إيه، احنا بنتكلم على إيه، ارتفاع ضغط العين نبدا بقى نشوف ايه علاجه إيه، ويمكن جالنا إيه، تليفونات كتيره جدا انسه عندها استاذ الهام كان عندها 26 سنه وبدات تكتشف فجاه ان ضغط العين عالي وبدات تاخد علاج طيب ايه بقى الرول بتاع العلاج يعني احنا بناخد علاج ليه وبناخده بطريقه شكلها ايه وبناخده قد ايه طيب معظم الناس لما اقول له عينيك فيها ارتفاع في ضغط العين وتفضل خد العلاج ده واعمل لي رسم العصب البصري وتعالى الحقيقه بيسمع الكلام في بعض الناس ويعمل رسم العصب البصري يقول لي طب يا دكتور انا عايز افهم انا اسمع ان ضغط العين او الميه الزرقاء دي حاجه خطر قوي ايه ايه موقفي بالظبط والله بيبقى عيان على قد حاله جدا وبيتكلم بمنتهى الموضوعيه نقول له لا بص يا عم الحاج إيه إيه دي حاجه بسيطه جدا وطالما الحمد لله إن احنا ربنا هدينا واكتشفناها ولكن احنا هناخد علاج وهنتابع مع حضرتك لان مشكله ما- عيان ضغط الدم اللي هو ما بيتابعش بياخد اثر الضغط يحط منها زي ما قال له الطبيب تخلص يرميها يجي لنا بعد اربع سنين يا دكتور انا رحت للدكتور من اربع سنين وقال لي عندك ارتفاع في ضغط العين هو ساعه لما يقول لي كده انا بحط ايدي على قلبي طب وبقول له بعدين بيقول لي ولا قبل جيت لك اهو من اربع سنين ما عملتش حاجه طب ازاي؟ يعني ازاي تسكت ان ضغط العين ان في حرامي بيسرقك كل يوم وياخد من العصب البصري فتله وتيجي بعد اربع سنين تقول لي ايه الاخبار؟ بنبقى احنا زعلانين جدا ومتضايقين فعشان كده بقول لكم متابعه عيان لضغط العين هي كل حاجه هي اهم من العلاج عشان كده في مثلا عندنا يقول لك عيان ضغط العين ده عيان حظه سيء والدكتور حظه سيء طب الدكتور حظه سيء ليه؟ لان هو ما بيتابعش مع المريض المريض بيختاف منه ويجي له بمشاكل والمريض حظه سيء لان عنده ارتفاع في ضغط العين نشوف الاتصال ده الحاجه امه الله اتفضلي آه، ايوه يا دكتور انا طالبه آه، كنت عامله عدسه في العين نعم يا فندم آه، انا طالبه تمام
آه، سن 21 معلش انا سنه فاكر حاجه ربنا يسهل وتحج يا رب اتفضلي آه، انا عندي 21 سنه ومن حوالي 11 سنه كنت عامله عدسه مائيه في عيني عامله ايه يا فندم؟
عدسه مائيه مش سامع كنت عامله عدسه مائيه
عامله عاده سمائيه اه عدسه مائيه اللي كان آه، كان في سرنجه دخلت في عيني في عمليه التسمم في الشبكيه
انا مش سامع اتفضلي يا فندم ط- طيب حاضر انا بقى انا اسف ان انا من الاتصال اتقطع وما كنتش سامع حضرتك يا ريت تعاودي الاتصال ونسمعك كويس ونحل مشكلتك فبيبقى الدكتور حظه سيء في المرض ده ان العيان يختفي من قصاده والمريض حظه سيء اللي عنده ارتفاع في ضغط العين فما بتعالجش صح طيب نبدا بقى نقول له انت عندك ارتفاع في ضغط عين وعايز علاج في انواع طبعا بنفحصه ودي نقطه طيب نشوف أم محمد ونكمل كلامنا سيدة أم محمد اتفضلي اتفضلي يا فندم السلام عليكم سلام على الصبر كده
ازي حضرتك يا دكتور اهلا وسهلا انا بس اهلا بيك انا انا زوجي كان عنده الزفرة في عينيه الاتنين كان عنده يا فندم
وعمل عنده الزفرة في ظفر عينيه ظفر اه اه الاتنين كان عنده ظفر في عينيه الاثنين ايوه يا فندم
فهو عمل العملية والحمد لله هي كانت كويسة جدا يعني كويس
فالدكتور كان كتب له كورتيزون برضو زي ما حضرتك قلت كده فهو عنده حساسية ضد الكورتيزون اه
فالكورتيزون عمل في عينيه بتاع آه، عمل جدار العين كل جدار العين
يعني ايه كلب ضرب العين فالدكتور بقى قعد آه، يكتب له الكورتيزون تاني لحد ما عينيه خلاص ما عادش شايف بقى هيجي يمشي في الشمس ما يشوفش آه، يخرج في اي ضوء ما يشوفش وكده فروحنا لدكتور تاني قال له سبب اللي حصل ده الكورتيزون مم.
فلغى له الكورتيزون وكتب له علاج تاني عشان يربي جدار العين من جديد وقال له فالعلاج ما جابش نتيجه كويسه قوي يعني فقال له لازم عمليه ترقيع في العين
مم.
فقال له عمل له العمليه وما زالت عينيه برضك لسه فيها النقطه السمراء دي فهو محتار بقى يروح للدكتور تاني ولا لا عمليه ولا الاثنين يا يعمل فندم عمل الترقيع في نعم.
عينيه الاثنين
عمل عمليه في عينيه الاثنين اه
اه وعمل لا عمل في واحده بس عمليه الترقيع الثانيه راحت بالعلاج طب كويس اه ودي بقى لسه خد عمل العمليه وخد علاج بعدها يمكن 3 4 شهور
مم.
ولسه برضك النقطه السمراء دي موجوده ما راحتش نقطة سمراء شكلها ايه؟ طيب بص يا أبو محمد هي سمرة كده حوالين آه، حد- حدقة العين كده حدقة العين الحتة السمرة دي هي جنبها في النن الأبيض
طيب يا محمد هو هو طبعا ال- الكلام متضارب قوي لكن احنا هنفحصه كويس قوي ونشوف ال- ال- ال- الطبقات القرنيه اللي عملنا لها ترقيه دي عشان نغطيها بيحصل لها التئام حصل لها التئام ولا لا وهنشوف النقطه السمراء دي سببها ايه لازم نتفحص كويس جدا معايا اتفضلي يا فندم آه، يعني هي حتى فنية شوية بتقول لي إن حصل آه، آه، التهاب في خلايا ق- الجدار ده تصل به خلايا قرنية فواضح إن الزفرة آه، وهي بتتعمل كانت طبقة كبيرة من القرنية فهي مش قادرة تفتح في النور فعملوا عملية ترقيع عشان يغطي القرنية وتنمو تحت الترقية دي وبعد كده يقدر يفتح في النور فده لازم يتفحص كويس قوي. طيب آه، خد العيان علاج المية الزرقاء وبنقول للمريض احنا عملنا مجال ابصار طمنا على العصب زي ما قالت الاستاذه عندها 26 سنه وخدنا العلاج ال medical treatment ودايما احنا بنقول ايه إيه المريض يسالني طب يا دكتور هو علاج الضع- ارتفاع ضغط العين او الميه الزرقاء علاج طبي ولا علاج جراحي؟ بنقول له لا في نوع منه علاج طبي والعلاج الطبي ده احنا بنقول اللي يجي بالسلم احسن من يجي بالحرب العلاج الطبي ده عباره عن قطرات والقطرات دي احنا بنعملها بنديها للمريض وعشان تنزل ضغط العين بياخد القطره وما يختفيش ونقول له خد القطره دي او القطره دي طبعا انواع العلاج الم- الم- ارتفاع ضغط العين يا جماعه اه، اه، اختلف جدا عن الاول الاول كان المريض بيحط قطرات كتيره وبياخد ادويه بالبق تنزل ضغط العين وبتاثر على الكلى وبتاثر على المفاصل دلوقتي العلاج اختلف تماما العلاج القطرات كلها النهارده بقت علاج طبي جميل جدا والاثارات بقت مؤثره جدا وبنشوف حاله المريض وبنساله اخبار صدرك ايه؟ اخبار القلب ايه؟ لان في بعض ادويه الميه الزرقاء وارتفاع ضغط العين بتاثر على نبضات القلب او دقات القلب ولو احنا مضطرين ليها في طريقه معينه بنقولها للمريض بحيث يحطها ويتجنب تاثيرها على القلب لما بيجي لنا العياده وهقولها لكم عشان ما بن- ما بنخبيش حاجه عليكم آه، مريض القلب او مريض الذبحه الصدريه او مريض تصلب الشرايين او مريض اي حاجه في القلب او مريض اي حاجه في ال chest او في الصدر سواء ربو الشعبي او حساسيه الصدر لما يجي يحط قطرات الميه الزرقاء آه، في قطرات آه، ب- ع- آه، معينه بعيدة عن ما بتأثرش على القلب والصدر وفي قطرات أحيانا بتأثر بيبقى احنا مضطرين ليها بنقول للمريض اقفل الفتحة بتاعت القناة الدمعية لمدة دقيقة واحدة وأنت بتحط القطرة عشان القطرة تمتص موضوعية ما تخشش عن طريق فتحة القناة الدمعية هي دي الطريقة الوحيدة اللي بنعملها ويقول لك الدكتور قال لي اعمل تك كده وحط قطرة ليه مال التكية دي ومال القطرة لا هو الدكتور بيقول لك اقفل الفتحة بتاعت القناة الدمعية عشان تخلي القطرة بتاع اللي انا مضطر ليها تشتغل موضوعية على ضغط العين ملهاش علاقة بالدم ولا نبضات القلب طيب إيه، هو الحقيقة فاضل وقت قليل قوي في البرنامج بس احنا عايزين نوصل مع بعض لحاجتين ثلاثة اللي احنا ما نخافش من ارتفاع الضغط العين نحط العلاج طيب نتابع لان المتابعه اهم من العلاج ونشوف الدنيا ماشيه ازاي في دكتور واحد يقول لي طب انا بعمل ايه بقول له طب احط العلاج واستنى اسبوعين ونكرر كمان العلاج ونشوف الضغط اخباره ايه ونعمله دايما مجال ابصار في نوع من الميه الزرقاء ده بيسموه acute angle وده بيصيب العين فجاه فجأة ازاي بيحصل زاوية مقفولة وفجأة يحصل أعراض العيان مش شايف وصداع مميت وأي- وقتها ضغط العين بيوصل ل 60 مش اي 60 ملم mercury احنا قلنا طبيعي لغايه 20 ومش كل صداع يا جماعه مميت يبقى ارتفاع في ضغط العين لا بيبقى معاه زغلله بيبقى معاه اتساع في حدقه العين بيبقى معاه مش شايف بعينيه كويس بمعنى تنفجر كل دي بيحصل بتوجه لأقرب طبيب عيون النوع ده من الميه الزرقاء بيبقى علاجه الوحيد جراحي سواء جراحي بالليزر او جراحي عادي بس الاول بننزل الضغط في 24 ساعه وبندخل العيان لانه ممكن جدا يجيله ال attack دي مره واثنين وثلاثه طيب فاضل حاجه مهمه قوي قوي انتوا سمعتوها كلكم كل مره بنقول فيها ممنوع استخدام قطرات الكورتيزون عشان بترفع ضغط العين من غير ما نحس كويس وخاصه في, الم... في الاطفال اللي عندهم رمد ربيعي فاضل حاجتين مهمين جدا جدا جدا لازم نقولهم برضو ان في بعض آه امراض في العين بتعمل ميه زرقاء مضاعفه زي ما يكون ايه علاقه الميه البيضاء والميه الزرقاء العيان بتاع الميه البيضاء بيخاف من العمليه لو انها ما فيهاش اي مشاكل من الخوف تبدا العدسه بتاعه العين يحصل لها ماتوريتي او تتضخم وتزيد الزاويه بتاعه العين لما تزيد الزاويه بتاعه العين بتقلل الصرف فيحصل ارتفاع في ضغط العين فبنقول للعيان اللي عنده ميه بيضاء ما تستناش كتير قوي لان في نوع من الميه البيضاء بيعمل ميه زرقاء وبيرفع ضغط العين بنقول العيان عنده التهاب قزحي متكرر ودي مهمه جدا جدا جدا يا جماعه التهاب القزحي المتكرر لازم ياخد علاج لازم يعرف ان في نشاط للالتهاب القزحي لازم ياخد حاجات تقلل ضغط العين عشان ما عشان ما يحصلوش ارتفاع في ضغط العين بنقول للعيان اللي عنده مشاكل في الشبكيه العيان اللي عنده نزيف او جلطه في الشريان الرئيسي او الوريد الرئيسي بتاع الشبكيه لازم تاخد علاج لارتفاع ضغط العين عشان ضغط العين ما يرتفعش بنقول للعيان اللي عنده اصابات في العين ادت الى ارتفاع في ضغط العين لازم تاخد حاجات تنزل ضغط العين يبقى كده احنا طبعا انا لو كلمت في ضغط العين حلقه واثنين وثلاثه واربعه مش هنستوفي الكلام ده بس بيجي لنا رسائل كتير جدا بس عايز ارد لكم قبل البرنامج ما يقفل على العتمات اللي في القرنيه ناس كتير جدا بيكلمونا من المنيا ومن الصعيد يا دكتور انا عندي عتمه في القرنيه وعملت لها اشعه مقطعيه وانا خايف اعمل عمليه زرع قرنيه او ترقيع قرنيه اخباري ايه؟ ما تخافيش ابدا من موضوع العتمه البسيطه دي، العتمه البسيطه دي بتتفحص عند اقرب طبيب وبنقول هل هي مؤثره في الرؤيه ولا لا؟ لو مؤثره في الرؤيه واخده طبقه عاليه هنعمل لها ترقيع قرنيه، لو سطحيه هنعمل لها كشط بالليزر. الحقيقه الوقت خلص جدا ومشاكين لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الصحة كنز لا يفنى والمسلم